آه، أول حاجة أرباع الناقوس كنت عايز أقول إيه؟ دايما في الأعياد السيدية الربع الأول من أرباع الناقوس بيبقى فرايحي زي آه، زي يوم آه، رفع بخور باكر بس الكلام مختلف يعني مش بنقول كريا ليسونا ميني مار وقشط على طول دمج لا بنقولها فرايحي الربع الاولاني بس اسمعوها كده كريا ليسون اميني مار Ostenti i etria aset oab etefiot nemepshiri nempi abne ومثواب زي زي الدوكسولوجية باكر اللي بنقولها في ال- ليلة العيد يعني بالليل يعني في ال- اللي هو رفع بخور باكر في الأعياد السيدية وبعدين نعم يا رامي دي آه، باكر حد الزعف احنا ابتدينا من احنا ابتدينا من باكر حد الزعف عشان باكر حد الزعف بياخد around 1 hour at least يعني تبتدي 8 بنخلص 9 عشان بتبقى including دورة الصليب فدي بتاخد وقت مننا آم عيني ما آه آه آن خانی لا أوس إن خريستيانوس فايغار في بانوتين أليتينوس لا بيبانوتي لا بيبنوتي بيبانوتي يعني أبوي إلهي أنا بس فبنوتي يعني إلهنا كلنا آنون خانیله آسن خریستینوس پایغار پیپنوتین الیثینوس او آن اوغل پیسنتا آخنتی ات آوه ماريا ريف نوتين عينا هيت الناس برزفية على فكرة في ربع دايما معظم الكنايس بيسكيب الربع ده اللي هو ده مع انه ده في الثانوي يتقال على طول وأون أومت سمنوس إنهري خمبي كوزموس Evolhiten PH Lil Enteti Agia Maria Tipartenos ده بيتقال دايما في الأضام ما بيتقالش في يعني عادة ما بيتقالش في واطس بيتقال حد اتنين تلات بس وأون وأون أومين سمنو أوس إنه Fempi kolmos evolgitem bishlilin teci agia mareia tipa teni on umet semno os enehri fempi evolgitem bishlilin teci agia mareia tipa thenos وصنع خنيتين فاي بيب افز مرقوت جفئتني وكان فران ام بشوي سنتني قوم فيت همسه شني شربي ام افتالوف او او افشئخون يس- افشئخون يروساليم اوبي باينشتي انثبيو هنقولهم تاني عشان الربعين دول يعني دول الوحيدين بتوع حد الزعف والباقي عادي بقى وصنع خنيتي تشوسين افز مرقوت انجبي اثني وخان فران ام بشوي سنتيني قوم افز مرقوت انجبي اثني ام بشوي سنتيني قوم افز مرقوت انجبي اثني وخان فران ام بشوي سنتيني قوم صنع خنيتي تشوسي اثنيو خين فران ام بشوين فيت همسي شيني شروبي ام افتالوف او او افشيخون يروساليم اوبي باينشتي أفشيخون يروساليم أفشيخون يروساليم أفشيخون يروساليم أوبي باينشتي انتبهوا أفشيخون يروساليم أوبي باينشتي انتبهوا فيت همسي جني شروبي إما أفتالوف أو او افشه خون يروساليم او بي باينشتي انتبهوا وبعدين بنقول لك كل الشارات التانية اللي هي تحيات آه، وبعدين اي سول بري سول سن صاف ننفو او ان صوف ان طب اقولها تاني حاول انا سبتكم علشان ايه عيسى برستوس انصاف ننفقو وانصاف انصاف بنم شائن خنقو هي بوستاتيس نوشتمو خنقو كن او كن او هي بوستاسي سن او اوت تن او اشتم موف تن تي او او ناف انا مش عارف ان او اوت دي مش كده كن او هي بوستاسي سن او اشتم موف تن تي او او ناف هي كده اه اه يا I solbere ståsen safnen for o, o en saf, en saf benem sjå. Ken ohi posta sisten og stemmer, den ti og una febo. خلاص معروفة بأورندتي علشان إيه ما نضيعش الوقت فيها بعدها هننقل على طول للدوكسولوجيات على فكرة لغاية دلوقتي للأسف الشديد رغم رغم إننا إحنا أخذنا في نوتي ناينان الطويلة أمين اللي بتتقال أمين الطويلة أبتلنا ومش كلنا بنقولها مع بعض وده طبعا عشان احنا بنحفظ عدد محدود اللي بيحفظ معانا واللي مش بيحفظ معانا لسه يعني معاه اللحن اللي هو جايبيه من مصر او الاجتهادي اللي بيعملوه ف نفسي مرة يبقى في عدد أكبر ونراجع في نوتي ناين دي كلنا مع بعض عشان بتبقى لما بنقولها أمين أمين وأمين وبعدين أمين كرياليسون حتى كرياليسون الطويلة في ناس بتقطبها في النص كده طبعا يعني زي السمرايزد بسرعه كده آم، ناخد الدوكسولوجية بتاعت آم، وصلنا أول واحدة ولا بناخد أنهي واحدة استنى اه بناخد دي أول واحدة مش كده اللي هي نمرة اتنين مش هي؟ مش دي اللي بناخدها يا جماعة ولا ولا التانية أولها أنون هون التانية أولها إيه دافيد فيات همسي لا يبقى هي نعم هي دي شرني اوتي بارتين استي اورو امين اليسيني تنتيهم أرسل بنزين خن أسوأي خن اسمي انصال بن غوز خن أو إغو إن تنشاي خن أو أصالني أنثئوس أنا بقولها ببطء علشان يعني مش هي دي اللي بناخدها ما انا عشان كده ال- دول اللي مكتوبين هنا فيت همسي الربع اللي بعدها فيت همسي اه ال- الزجزجية التانية خالص طب نبتديها نشوفها بس كنا بنستخدمها ما هي دي اصلها موجود الربع ده موجود في كل الدكسولوجيات يعني في بتاع- بيت عنيا وبيت فاجي دي الاولانيه مفيش مانع نتفق على واحده نقولها هم ثلاثه اللي موجودين ايوه ايوه خلاص نقول دي نقول دي اللي هي number 3 فيت همسيه جني شراب هي جنبي أثرونوس انتبف أو همسي أري جن أو أو أفشي أكون يروساليم كمان مرة في همسيه جنيشه هي جنبي أثرانوس انتبف أو أفهم سيري إنجن أو أو أفشي أكون يروساليم إيه أو يعني يعني جحش يعني حمار الصغير اسمه إيه أو أو إيه أو اللي هي اللي هي indefinite article indefinite article تبقى او اي او طب ال definite article بي بي اي او يعني لو قلنا الجحش يبقى بي اي او مجرد جحش تبقى او اي او عشان في ال في ال في القبطي زي ما فيه مش زي العربي زي الفرق بين the و a the small و a small definite to indefinite واخدين بالكم عايزين ده حاضر فيت همشي فيت همسيه جنبي في جنبي اثران او سنتبف او اف همسي اري اجن و اون افشي اكون يروساليم احنا هناخد ربع وربع عشان ما نضيعش الوقت نقول تاني فيت همسي هجاني هي جنبي اثرانوس انتبف افهم سيري انجن و او افشي اخون يروساليم افولي فولنتي او طيب ممكن اقولها افولي فولنتي او نم بيسيج اف نون اف افورشن او اه وسيجو او افهم سيسا بشوي مو هقولها تاني حاضر افولي فولنتي او نم بيسيج اف نون اف افورش انو افو سيجو افهم سيسا شويه مو معلش هقولها تاني هقولها تاني ها آه. هي شويه شويه صعبه معلش they are, they are uh, adjusting ال, السيستم عشان نشوف هنستعمله ازاي يعني افولي فولنتي او نم بيسيج اف ان اون اف افورش en o evosego av hem si saeb shoyemo نحاول نقولها كمان مرة أفولي فولنتي أو نم بيسيج أب إنو نعف أفرش en o evosego av hem si saeb shoyemo دكتور بولس احنا عندنا زوكسولوجية رابعة غير الثلاثة اللي موجودين في الكوبتيك ريدر انا فاكر في ال... هي دي لقينا ثلاثة وبعدين هم اختاروا الثالثة دي يعني انا انا فاكر انه طب اقول لكم حاجه مين اديني الدكس- كتاب ابصلمود اي ابصلموديه من اللي موجوده مش عارف انا حاسس ان في واحده غير الثلاثه دول ال difficulty هقول لكم ال difficulty ايه difficulty ان انا جنب السماعه هنا على طول عشان كده هما بيحاولوا ي- يظبط يعني انا لو بعدت كده مش هيبقى فيه الصوت ده جمل كده كده يبقى احسن بعيد عن ال خلاص
That was done Holy Week. I don't know if we're gonna do anything.
إيه، ال- اللي لقيته هنا لا وطوه شويه ده عالي قوي ده عالي قوي الوحيده اللي اللي لقيتها هنا هي اللي هي اريسالبيزين خنقوس واي اللي هي نمره واحد اريسالبيزين نقوس واي اللي هي دي دي اللي لقيتها هنا في ال في الابسولموديه which means ان ان دي اللي احنا بنستعملها اريسالبيزين اه اه معلش هنقولها بقى يمكن دي تطلع اسهل شويه يا رامي عندنا ما هو متاخد من ده اكيد هو فين يا بود دكتور الكتاب ده بتاع الحد الشعنين نبذه صغيره بس هي اريسالبيزين أرسلبزين خن أسوي خن اسمي إن صلبين أوس خن أوه أو أنيتن شاي أهصهني أنثئوس أرسلبزين خن أوس خنقوا اسمي ان صلبين روس خنقوا اهقوا اني تنشاي خنقوا وأصحني انت He who is sitting on the cherubim road on Tankiyen interdin to Jerusalem, what great ti katafriti et avgos enge David. اسمعوا تنجى في اثنيو انفران امم شوي تنيقوم Again he said, out of the mouth of the babe and suckling infant you have been. Tutti avgo che volem pisagi ente David, Nevmato foroge vol genro en ahan kuji en alo awi em pairiti evgo emos. نقولها تاني Toti avgo che vol mem pisagi ende ma to foro je vol genro u en ahan kuji en alo o impairi tevgo emos كمان مرة Tutti avgo che volem pisa gente, ma torvoros en ahankoji en alo owimpai riti evgoemos ani owiem لا لا لا لا لا ده الربع ده اتخطف خالص أني أوم بشويس نين شير انت ابنوتي أنا أوي أم بشويس إن أؤون موطايو نعم صعب صعب قلوب بالعربي قدموا للرب أبناء الله قدموا للرب مجدا وكرامة هللوا لإلهنا بتمجيد بركة أصناك نيتي تشوسي fai pep uru Israel fel marut in jefi esnio in efron emim shois tenu serov tenti o onoften وسعات صوهم ميرو من عينان كاتا نكمل هنبتدي آه، هيب- يجي بعد كده بقى ال- البروسيشن بتاعت آم، الصليب كل ربع بقى معروف ال- اهو تحبوا نراجع الارباع بسرعه بتا- بتاعه ال ايوه نراجعهم بسرعه بفتون زونن اسوماتوس ات فاين خابي هارمانت اف وهموي نمؤه أماسي وها أن رومي نمؤه أن إيطوس التاني تنتشي سي امو خن او ام بشا نم علي صافت جيت اسمع رؤوت انتو خني يومي ازمع رؤوت انجب اوطه التالتة اللي هو الملاك جبرائيل طبعا انتوا عارفين آه، ال- الترتيب بتاعها بيبتدي بيبتدي من اول آه، من اول الهيكل بنقول بيفتون زئون اسوماتوس لان في الهيكل في الاربعه حيوانات اللي شايلين العرش فدول اول ناس وبعدها على طول بتيجي الست العذراء ام النور وبعدها بيجي الملاك جبرائيل اللي بشر الست العذراء كل ده بيبقى واحنا واقفين قدام الهيكل Gabriel pi angelos afnavero fengeda af ohi erat fkenni nemfat Nedes foto eme fiaru سوري انا عملت الخامس بدل الرابع انا اسف ميخائيل بقار خناني في Isos ve Hristos af u orpem mutin opimites naven apos et eten hi ois geniet nos eriten aito en Christianus طبعا تعرفين ده بتاع مين بتاع الرسل الأطهار نمرة ستة اه لا ما ده قلناه ده يبقى نمرة سبعة ماركوس بي أبسطلوس مش كده؟ اللي قبلها ماركوس بي أبسطلوس أو بي إنجليستيس ديمتري خانيم كاف انت بيمونو جنيسنوتي تاني ماركوس بي أبوستولوس أوه دي قلناها السبعة بقى فاني الجدع ده أي حد من ال من ال الشهداء شاشفن روم بي أفجوكو إيفولنجي Georgios erpeşiven uron anomos eveti haperofemini akşan i la la müjdi la la la la التامنه هيبقى قدام الانبا انطونيوس او اي حد من ال من القديسين فولي فول خنتنهي اني موت مكنت تيكاكي نمبي مذئي اتشف شوف et iri empinose احنا وصلنا لفين؟ 9 اه 9 بقى اللي هو الباب ده الباب النورث ده Akşan ihintik mahes nuti emparun seyetoyen hoti emben etrin soti jeti saun جتي سؤون اموتن آن وبعدين نيجي عند اللقام You know, in the old, in the old buildings of the church, in the old buildings of the church, look at me. كان اللقان بيبقى at the last third in the church. يعني بالظبط كان بيبقى هنا. في الحتة دي. في الحتة دي. كان بيبقى هنا اللقان. وكان بيتحفر له حفرة بغطا والغطا ده يتشال مره واحده ساعد كل مره نعمل فيها الان يتشال احنا دلوقتي طبعا في العصر الحديث بنحط ترابيزه ونحط بتاع ونعملها قدام خالص دي مش صح لازم تبقى ورا مكان الجلجثه مكان الجلجثه الان بيبقى مكان الجلجثه فبيبقى هنا مطرح المعموديه نعم هي مفروض ورا لا ولا حاجة نصلي ورا هو بس ال- الناس بتيجي قدام قوي فاكرة ان يجي الاول first come first serve هي جاية كده وتبقى جنب ال- على طول لكن لو قعدنا هنا كلهم يندموا انهم جم بدري يقولوا لا احنا نقعد ورا عافر مصري نعم يا دكتور اه لسه اللي بعد ال- الباب القبلي ده اللي دخل منه المسيح اورشليم بعد اللقان اللقان الاول انا لا انا قلت الباب ال- ال- ال- البحري وبعدين الابس ما هو ده ما هو اللقان بتاع يوحنا اللقان ده بتاع يوحنا ما هو مطرح ما ما- ما عمد المسيح ما ده المكان اللي عمد فيه المسيح في نار الاردن عفر مترين جيو أنس جبي افتون evangelion je aiti om sem khinni maon آم، فاضل two بس ال southern southern door ده traditionally اللي دخل منه المسيح فهتلاقي الانجيل بيتكلم عن دخول المسيح الى اورشليم وال وال والمزمو وال- والمرد بتاعه في تهمسي في تهمسي هي جني شرابم هي جنبي اثره The word kursi is wrong. It should be عرش. لأن كرسي بالقبطي يعني توتس. لكن عرش بالقبطي يعني اثرونوس اللي جاي منها ثرون. فهي مفروض تبقى العرش. نعم. اه بالانجليزي مظبوطه ثرون. العربي بس يبدو ان ايام لما خلصت الثوره كانوا بيقولوا عرش ولما جت الثوره بطلوا كلمه الملك وع- بجد صدقني يبدو في الطبعات الجديده عملوها يعني الرئيس بدل الملك والعرش بدل الكرسي حاجات كده يعني يعني آه، اخر واحده بقى اخر انجيل اللي هو عن يوحنا المعمدان ده كلنا بنقوله آه، باستمرار اللي هو امبيو اونتونف كنيجين ميسي امبئو انطون كنيجين ميسي انتني هيومي افقوني اموك انطوك ونشتي خني اثواب تيرو كده تبقى خلصت ال- دورة الصليب اللي بتبتدي بالهيكل وتنتهي بيوحنا المعمدان نكمل آه، احنا كنا فين نكمل في ال Matins بقى احنا ابتدينا متاخر شويه النهارده يا ريت try to come يعني ان تايم عشان ناخد الساعه بتاعتنا عشان ما نتاخرش هنقول آه، ماروتشاسف طبعا مدام آه، سيدنا ان شاء الله يعني ترتيب البشر ما نعرفش ايه اللي اللي هيحصل لكن يعني ترتيب البشر مدام سيدنا موجود يبقى نقول ماروتشاسف وبعدين آه، بعد ماروتشاسف بننهيها بايه؟ هللويا هللويا طاليوت ايو ايو اللي إيلو أويا طاليوت ايو ايو means riding on a donkey or a colt. آه و اي او و اي او لو قلتها شوف لو قلتها تي اي او يبقى donkey female اللي هي الاتان اللي هي the mother of the donkey لو قلتها بي اي او يبقى يقصد بيها الحمار او الجحش الصغير على حسب الارتكل افتاليوت يعني رايدنج اون ما كنا بس ما الآن محطوطة ما يعني الفكرة إيه يا رامي؟ إن إحنا يا إما نتبع كلنا لحن واحد ده كنا اتفقنا كده أول ما جه في أوائل ما جه قال يا جماعة حطوا تكست واحد وكلنا نمشي بيه في جميع الكنايس حتى لو في اختلاف شوية عننا يعني إحنا نتنازل شوية في سبيل إن كل الكنايس تبقى يعني هو لو راح بالليل مثلا في سان ماركو لقاها في طليوت إيه أو إيه أو وبعد كده عندنا إن انا احنا مش بنقولها ما دام موجوده خلاص نقولها دي مش هتفرق معانا ايطاليات او سهله و- ويعني يعني حفظها مش مشكله يعني الليلويا الليلويا ايصون بخريستوس بشيري امن نوتي افشي اخون يروساليم افتاليوت او او اللي إيلو فتاليوت إي او اي او فتاليوت إي او اي او و اي او و اللي هي او ابسلون تبقى او يو او اللي هي اوميجا تبقى او او و اي او نقولها تاني هللويا هللويا ايسون بكريستوس افشيخون يروساليم افتاليوت او او اللي إنو ال- المرد بتاع مرد الانجيل بتاع باكر مش أصنخ إني تتشوسي مرد إنجيل باكر اللي هو ده تحبوا تحفظوه ولا ولا متأخر علينا؟ أقولها تاني تيفاشي إن هي باركونتا بيجي زكيوس ام بيفت تشويس تيناتي ييف وديس بوتا إنهي كي خين اشرويس هي تقولوا بالعربي لا قولوا زي ما تقولوا بالعربي بالانجليزي بالفرنساوي بالالماني اللي عجب نعم هي علشان الانجيل عن زكا فالمرد بيبقى عن زكا زي بالظبط لما يجي انجيل السامريه المفروض يبقى المرد عن السامريه اما الانجيل كده يعني المرد بيمشي مع موضوع الانجيل صح مش سهل مش صعب على فكره يعني انت بس عشان انا قلته تفاشي اني باركونتا تفاشي اني باركونتا تفاشي اني ها اني هي بار خونتا تفاشي تفاشي half of لا ما دام ما دام في اول ال- السطر ما انت مش مش هتقدر تقول اتفاشي بقى اتفشي هتتفش مننا هتتفش مننا اللحم مفروض اه بس عشان ما ما هنا في حاجات كتيره يعني. تفاشنيه بار تفاشنيه بار كنت بجزاك أسم بف اتشويستنا تيف أوذس بوتا إنيه كي خنش رويس تفاشي اني بارخونتا بيجي زكيوس امبف اتشوز تيناتيف اودس بوتا اني هيكي فينش رويس أجاب الرب إله القوات هو ده الخلاص قد وجب لك اليوم لأنك أنت أيضا ابن إبراهيم جميلة جدا يعني it's beautiful what happened that Zacchaeus repented and gave half of his uh, uh, يعني possessions or goods to the needy وبعدين ربنا behold the Lord يعني said salvation has come unto you today ممكن تقولوا الربع الثاني بالانجليزي Behold salvation has come unto you today said the Lord God of power for you are also a son of ابراهام جافز مرو بس بدل اوسان كده كده نبقى خلصنا رفع بكور باكر خلصنا رفع بكور باكر نعشنا كاننا عمر ثلاثة اللي جاي هندخل في القداس عشان عندنا مرض الابراكسيس وعندنا الهيتينيات قبل مرد الابراكسيس وعندنا القطع بقى اللي بتتقال في وجود آه، سيدنا وبعدين في الآخر عندنا ال funeral prayer في الآخر لو قدرنا بنعمة ربنا نقول نحفظ الأسباسموس مع بعض الأضام هتبقى حاجة marvelous أسباسموس أضام في حد الشعانين إيه، عاوزين ان عشنا وكان لنا عمر في اليوم ده نبتدي 8 بالظبط بالظبط علشان يعني الوقت ما يسرحش بينا احنا بقالنا سنين الساعة واحدة بنقول للناس بالسلامة عايزين نعمل كده ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمرو حد عنده اي سؤال؟ اشكركم جدا let us pray in the name of the Father the Son and the Holy Spirit one God Amen make us worthy to pray to you thankfully our Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread forgive us our trespasses as we forgive those who trespass us lead us not into temptation but deliver us from evil. go in peace the peace of the Lord be with you all amen